بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم
يعني ايه الرحمة عند الناس الرحمة هي الرق والتعطف الرحمن الرحيم يعني لما تشوف كده ام بتعطف على ابنها وترفق بيه وتشفق عليه يبقى بترحمه ترحمه لما تشوف طبيب بيحاول يداوي جريح او مريض بيعاني من علته تقول ده رحيم لما بتشوف انسان بيتودد لغيره وبيحسن اليهم بتقول ده رحيم العفو يا ربي فالعفو عنده احب اليه من العقوق والرحمه عنده احب اليه من الغضب حتى الاسد قلبه رحمه تجاه اولاده انت بتتكلم عن رحمه الله رحمة الله سبحانه وتعالى طب شوف كده الرحمة اللي من جزء واحد من 100 جزء ربنا عز وجل خلقها شوف رحمة الحيوانات اللي بتتراحم بها الخلائق واللي بتتراحم بها الهوام حتى الوحوش حتى الوحوش شوف رحمتهم ازاي رحمة الله ليس لها بداية رحمة الله وليس لها نهاية رحمة الله ليس لها أول رحمة الله وليس لها آخر فقل ربكم ذو رحمة واسعة وسعة رحمة, الله, ليس لها رحمة الله رحمة الله وجدها إبراهيم وسط ألسنة النار ووجدها يوسف في غيابة الجب وغياهب السجن ووجدها إسماعيل وأمه هاجر في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ووجدها يونس في بطن الحوت ووجدها موسى في اليم وهو طفل رضيع وفي قصر فرعون رحمة الله رحمة الله تيأس تيأس تنتحر ليه هو انت مالكش رب يغفر ذنبك ويفرج كربك ويزيل همك مالكش خالق يرحمك سبحان الله العظيم من ذا الذي دعاه ولم يجبه من ذا الذي سأله ولم يعطيه من ذا الذي تاب إليه ولم يقبله من ذا الذي توكل عليه ولم يكفيه من ذا الذي لجأ إليه ولم يؤويه فكل حمايا وكل هدايا وكل قوايا وزادي وذخري أتيتك آلي لكل شرف.
إلهي إلهي إن يكن ذنبي عظيم فعفوك يا إله الكون أعظم إلهي إن أعرضت عني فمن ذا الذي يغفر ويرحم يا رب إن كثرت ذنوب عظيمة فلقد علمت أن عفوك أعظم إن كان لا يدعوك إلا محسنا لمن يلوذ ويستجير المجرم دعوتك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت فمن ذا يرحمك ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وعظيم عفوك وعظيم عفوك في حد رحمته زي رحمة الله لا لا ما فيش حد أبدا زي ربنا زي ربنا إن الرحم تقول يا رب يا رب إني قطع يا رب إني ظلم يا رب إني أسيء إلي يا رب يا رب فيجيبها ربها عز وجل فيقول أما ترضين أن أصل من وصل وأقطع من قطع
اسأل واقترب لازم تسأل ربنا وانت طمعان في رحمته ذليل لعزته ضعيف لقوته فقير لغناه قد ايه ربنا عز وجل قدير انه يرحمك ويوصل لك رحمته في احلك الظروف وفي اضيق الاماكن وفي اشد الاحوال تفتكر في حد يرحمك اكتر من ربنا محدش يقدر يرحمك ابدا اكتر من ربنا
أيها الأحبة في الله يسر إخوانكم في تسجيلات عربية الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز الرحمن الرحيم لفضيلة الشيخ أمين الأنصاري أما الآن فمع فضيلة الشيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أيها الأحبة في الله كلامنا النهاردة عن أحسن الأسماء وأجمل المعاني وأحلى الصفات وهي أسماء الله الحسنى وصفاته العلى فأسماء الله أحسن الأسماء وصفاته أحسن الصفات فمعانيها أجمل المعاني وحروفها أجمل الحروف يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفع شذاك يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك فمن فضائل الأسماء الحسنى دخول الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ومن أجمل فضائل أسماء الله الحسنى أنها سبب لمحبة الله عز وجل بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا فصلى بالناس فكان يقرأ لهم في صلاته في كل ركعة بقل هو الله أحد فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال سلوه لأي شيء يفعل ذلك قال أحبها فإنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه وفي رواية حبه إياها أدخله الجنة أسماء الله الحسنى أعظم أسباب معرفة الله وعبادته كيف تعبد من لم تعرف كيف تدعوه إن لم تعلم أنه السميع وكيف ترجوه إن لم تعلم أنه الرحيم وكيف تسأله إن لم تعلم أنه الكريم وكيف تستغفره إن لم تعلم أنه الغفور سبحانه وتعالى أي واحد فينا يحب يتزوج أو يحب يتاجر مع إنسان لازم يعرفه فالله الذي نعبده ونحن نرجو رحمته ونخشى سخطته هو أولى أن نعرفه ونعرف أسماءه ونعرف معانيها عشان كده النهاردة بإذن الله عز وجل هنتكلم عن اسم عظيم من الأسماء الحسنى اسم يفتح أبواب الأمل لليائسين ويفرح قلوب المحزونين ويطمئن قلوب الخائفين ألا وهو اسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وجل جلاله هو أرحم من سئل وأعظم من عبد وأحق من ركع له وسجد أرحم من الأم بولدها ومن العبد بنفسه رحمته سبقت غضبه وعفوه غلب عقابه الله عز وجل هو الرحمن الرحيم اسمين بيدل على صفة واحدة وهي صفة الرحمة اسم الله عز وجل الرحمن ذكر في القرآن سبع وخمسين مرة منها قوله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وأما اسمه الرحيم سبحانه وتعالى فقد ذكر في كتاب الله عز وجل أكثر من مئة مرة منها قوله عز وجل إنه هو التواب الرحيم وقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقوله عز وجل إن الله غفور رحيم يعني إيه الرحمة عند الناس الرحمة هي الرقة والتعطف يعني لما تشوف كده أم بتعطف على ابنها وترفق بيه وتشفق عليه يبقى بترحمه لما تشوف طبيب بيحاول يداوي جريح أو مريض بيعاني من علته تقول ده رحيم لما بتشوف إنسان بيتودد لغيره وبيحسن إليهم بتقول ده رحيم في في اللغة العربية معاني أشهر من أن تعرف وأظهر من أن تبين زي الحب يعني إيه الحب؟ يعني إيه الحب في اللغة العربية؟ يعني إيه الحب في الشرع؟ محدش يقدر يفسرها على وجه التحديد ولكن كل الناس بتتكلم على إيه؟ بيتكلموا على هذه المعاني من خلال مظاهرها علاماتها فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسكين اللي بيحب بيبان عليه ايه بيشتاق لحبيبه بيتمنى لقائه بيضحي بسبيله ايضا الرحمه اعظم من ان تبين واضحه جدا معروفه في قلوب الناس لان الناس محتاجين لها بشكل فطري ما يقدرش الناس يعيشوا من غير رحمه ما تقدرش الام ترعى اولادها من غير ما ترحمهم ما ينفعش الرجل يرعى زوجته ويرعى اهل بيته الا ما يكون في قلبه رحمه ما ينفعش الغني يعامل الفقير إلا بالرحمة ما ينفعش الإنسان يعيش مع غيره إلا إذا كان في قلبه رحمة ومن نزعت الرحمة من قلبه فذلك هو الشقي لذلك لما تيجي تقول يعني إيه الله عز وجل هو الرحمن الرحيم يعني إيه رحمة ربنا عز وجل أقول لك إن رحمة ربنا عز وجل اشتقت منها أفعاله الكريمة المغفرة من رحمة الله عز وجل قال الله عز وجل وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أراد الله أن يعرف بهذا الاسم وبتلك الصفة فبدأ به القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وهناك سورة كاملة اسمها سورة الرحمن الرحمن علم القرآن وأراد الله عز وجل أن يعرفه عباده بها فأرسل نبيه وقال له نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأخبر بها عباده فقال فقل ربكم ذو رحمة واسعة فالجنة من رحمة الله قال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء والرحم من الرحمن اشتق لها اسما من اسمه فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله الرحمن سبحانه وتعالى اسم الرحمن مميز اسم الرحمن لا يأتي تابعا لاسم أبدا من أسماء الله إلا اسم الله فقط لفظ الجلالة سبحانه وتعالى وهناك بعض الفروق بين الرحمن والرحيم قالوا أن الرحمن أشمل في معناه من الرحيم ليه؟ قالوا لأن الرحمن ذكر مع علو الله عز وجل فوق عرشه وفوق خلقه قال تعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى أنه بيقول لك إن كل عبادي الذين هم أسفل العرش إنما هم يرحمون برحمتي فده معناه إن الرحمة اللي محتاجها كل هؤلاء الخلق رحمة عظيمة جدا لا يعبر عنها إلا باسمه الرحمن سبحانه وتعالى هتلاقي ابن القيم رحمه الله بيقول إن الرحمن صفة من صفات الذات لله عز وجل أما الرحيم صفة من صفات الأفعال بيعامل بها خلقه كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما قيل أيضا في الفروق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن يحل محل لفظ الجلالة قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فلا يسمى بهذا الاسم غير الله لكن الرحيم ممكن إنسان يبقى رحيم كما قال تعالى في وصف رسول الله بالمؤمنين رؤوف رحيم تعال نشوف يعني إيه رحمة الله تعال نعرف ربنا عشان نعرف نعبده ونرجوه ونسأله تبارك وتعالى الرحمة والهداية والغفران قد إيه رحمة ربنا ربنا عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء الملائكة حملة العرش ومن حولهم لما حولوا يسبحوا ربنا ويقدسوه قالوا إيه قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فالعفو عنده أحب إليه من العقوبة والرحمة عنده أحب إليه من الغضب قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة قال ابن كثير أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي قد إيه رحمة ربنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وفي رواية حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وأخر الله تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة سبحان الله يعني كل الرحمات اللي موجودة في قلوب الخلق إنس وجن وهوام ووحوش ودواب من جزء واحد من مئة جزء من رحمة الله عز وجل سبحان الله بها تعطف الوحش على ولدها يعني الوحوش بترحم بعضها أيوة طبعا ما يغركش وحش وكاسر وبيزقر آه لكن في قلبه رحمة كان في مرة في أحد الأفلام التسجيلية عن الحيوانات شبل صغير بيلعب مع الأسد مع أبوه وبينط فوق ظهره وبعدين الأسد الظهر كان متضايق ولا حاجة فضربه كده كف فراس الشبل الصغير خبطت في حجر فمات فالأسد زعل كده وتأثر إن ابنه مات وبعدين بقية الأشبال الصغيرين جايين بقى يلعبوا فوق ظهر أبوهم مرة تانية فزوجة الأسد بدأت تبعدهم عنه وتحاول إنها تباعد بينه وبينها زي ما تكون بتقول لهم بقى يعني مش ناقصين كفاية واحد ابعدوا دلوقتي ده ده شراني ممكن ي- يخبط واحد فيكم فيموته شوف سبحان الله حتى الأسد في قلبه رحمة تجاه أولاده أنت بتتكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى طب شوف كده الرحمة اللي من جزء واحد من مئة جزء ربنا عز وجل خلقهم شوف رحمة الحيوانات اللي بتتراحم بها الخلائق واللي بتتراحم بها الهوام حتى الوحوش شوف رحمتهم ازاي ببعضهم ورحمتهم ازاي بغيرهم شوف مثلا رحمة الدبب الدبة كبيرة الحجم غليظة اللحم ولكنها رقيقة القلب شوف رحمة الدبة في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي لما تقعد أربع شهور من غير أكل ولا شرب وقاعدة في جحرها وأولادها عمالين يرضعوا منها لحد ما شحومها بتدوب ولحمها يبدأ يضعف ويبدأ بعد كده الربيع يجي الزرع يبدأ يطلع وتبدأ تاكل عشان تستعيد اللي فقدته كل ده رحمة بأولادها يرضعوا منها أربع شهور متتالية طب شوف رحمة السمك السمك انت عارف ان السمك بيبيض والبيض ده اللي بتبيض الأنثى بيبتلع الذكر فبيفضل هذا البيض في جوفه في فمه في أمعائه عشان يحفظه من التلف لمدة أسابيع أو حتى يمكن يكون شهور وسبحان الله من غير ما ياكل ولا يشرب للفترة دي كلها عشان بيرحم أجنته بيرحم أولاده في المستقبل علشان ما يحصل لهمش مكروه شوف طيب رحمة النمل ايه رأيك في النمل شوف رحمة النمل النملة اللي كانت على عهد سيدنا سليمان شوف لما شافت الجيش جاي بقوته وكثرته وممكن يدهسهم ويحطمهم وقفت بتنادي حريصة على إخوانها ورحيمة بأقرانها شوف بتقول لهم إيه يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون شفت بقى رحمة ربنا عز وجل قد إيه ممكن تكون واسعة ده في الحيوانات فما بال بقية الخلق يعني تخيل الفرس وهي بتجري جنبها ابنها الوليد بيجري جنبها بل يمكن بينزل تحت تحت رجلها بشوية فممكن وهي بتجري لسه بتحط رجلها يقوم حافرها يعني كده يلمسه فبتبقى خايفة وهي مش شايفاه لأن انتوا عارفين إن الحصان بيشوف عن الجنبين ما بيشوفش تحت رجله لكن سبحان الله العظيم شوف الأم بتحاول تتحسس إنها تحط حافرها برفق شديد جدا علشان يمكن رجلها تيجي على رجل ابنها فما توجعوش طب ده دي رحمة الحيوانات وهي جزء من مئة جزء من رحمة الله عز وجل فكيف برحمة الله لا ده أنا هقول لك كمان على حاجة الرواية التانية بتقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة ده معناه إن المئة رحمة دي مش دي رحمة ربنا كلها ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة ده معناه إيه؟ إن الرحمات دي رحمات مخلوقة رحمة ربنا بتخلق لا تخلق أما رحمة ربنا إزاي رحمة الله لا تعد بعدد ولا تحد بحد أما الإيه قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء رحمة الله ليس لها بداية وليس لها نهاية ليس لها أول وليس لها آخر فقل ربكم ذو رحمة واسعة وسعت رحمة الله ليس لها حدود رحمة الله التي هي من صفاته لا يستطيع أبدا أحد أن يحصرها ليه؟ لأن الله تعالى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها طب نعم الدنيا أكتر ولا أسماء الله وصفاته وسعة رحمته أكتر طبعا سعة رحمة الله فده بقى يبين لك إن رحمة الله ليس لها حدود عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد أنت لازم تعرف إن الرحمة عند الرحمن وخزائنها بيده فمحدش بيرحم إلا ربنا لا يرحم أحد إلا الله عز وجل قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده عشان كده ما ينفعش واحد يقول لك ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل لأنه محدش يقدر يرحم إلا لما ربنا عز وجل يرسل تلك الرحمة ومحدش يقدر يمنع رحمة ربنا أرسلها لخلقه فرحمة الله عز وجل لا تعز على طالب في أي زمان أو مكان يعني لا يستطيع أحد أنه يمنعها منك أو يحرمك منها في أي زمان أو مكان لو ربنا بعتها لك وجدها إبراهيم وسط ألسنة النار ووجدها يوسف في غيابة الجب وغياهب السجن ووجدها إسماعيل وأمه هاجر في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ووجدها يونس في بطن الحوت ووجدها موسى في اليم وهو طفل رضيع وفي قصر فرعون بالرغم من أن كان فرعون متربص له ووجدها أصحاب الكهف حين افتقدوها في القصور بين أقوامهم ووجدها رسول الله وصاحبه في الغار وهما مطردان وحيدان رحمة الله عز وجل دخلت إلى إبراهيم في النار فأبردته ودخلت إلى يونس في بطن الحوت فأنقذته ودخلت إلى يوسف في غياهب السجن فأخرجته ودخلت إلى رسول الله وصاحبه في الغار فأنقذته من الكفار رحمة الله لا تعز على طالب قد إيه ربنا عز وجل قدير إنه يرحمك ويوصل لك رحمته في أحلك الظروف وفي أضيق الأماكن وفي أشد الأحوال تفتكر في حد يرحمك أكتر من ربنا محدش يقدر يرحمك أبدا أكتر من الله الله أرحم بك من أمك وأرحم بك من نفسك وأرحم بك من كل من حولك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى امرأة بتبحث عن طفلها مسكينة حزينة متلهفة طفلها ضاع منها وعمالة تبحث عنه وعايزة ترضعه فمرة واحدة وجدته فأخذت الطفل وهي فرحانة جدا وألصقته ببطنها وبدأت ترضع فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أرحم بعباده من هذه بولدها قل لي بالله عليك هل أمك تملك لك نفعا ولا ضرا هل تشفيك إن كنت سقيم هل تعطيك ولدا إن كنت عقيم هل تغفر ذنبك إن كنت من المذنبين هل تفرج كربك إن كنت من المكروبين هل تملك لك حياة هل تملك لك سعادة لا بل الذي يملك هذا كله هو الله عز وجل عشان كده حماد بن سلمة رحمه الله كان بيقول ما يسرني أن أمري يوم القيامة صار إلى والدي إن ربي أرحم بي من والدي عايز تعرف قد إيه ربنا عز وجل رحمن ورحيم وعايز تعرف قد إيه صفة الرحمة عظيمة عند الله عز وجل تعالى وشوف معايا آثار رحمة الله عز وجل إحنا مش هنقدر نعدها لأن النعم إذا عديناها ما نقدرش نحصرها فكيف وفي كل نعمة عدة رحمات فما تقدرش تعد أبدا رحمة الله تعال شوف كده رحمة ربنا أول رحمة نبدأ بيها خلق الإنسان فمن رحمة الله تعالى أنه خلق الإنسان من عدم وأنشأه وجعل له السمع والبصر والفؤاد والعقل كل هذا من تراب فأي فضل وأي نعمة بعد اصطفاء الله لبعض التراب والطين ليجعله إنسانا يعقل ويشعر ويؤمن ويحب ويسعد ثم يدخله الجنة وينعم بقرب الله عز وجل فسبحان الله وبحمده شوف ربنا عز وجل في سورة الرحمن بدأها باسم الرحمن وبعدين شوف بيقول لك إيه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان من رحمة الله عز وجل أنه أرسل الأنبياء والرسل إلى الناس ليعرفوهم بالله النبي عليه الصلاة والسلام ربنا رحم بيه قد إيه من الخلق فكم فتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا كم أخرج الله به عبدا شقيا فأصبح مهتديا وكم أخرج الله به أناسا من الظلمات إلى النور فنقلهم من الشرك والكفران إلى عبادة الرحمن ونقلهم من العصيان إلى الطاعة والغفران قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة وفي حديث آخر قال إنما أنا رحمة مهداة إيه رأيك لما ربنا يكلمك يكلمك سبحان الله ويخاطبك ويعلمك كلام من الله للخلق كلام من الخالق للمخلوق من الرزاق للمرزوق من الملك للمملوك قد ايه الرحمه دي قد ايه عظيمه انت الطول ان واحد عظيم او ملك او رئيس دوله او سلطان يكلمك سبحان الله العظيم فما بال الله ربنا سبحانه وتعالى يكلمك ايوه ليه لانه الرحمن الرحيم بيكلمك ازاي تعال شوف كده ربنا عز وجل بعت لك قرآن يكلمك به قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين القرآن الكريم رحمة عظيمة جدا قد إيه من القرآن بيخلي ابنك يبقى بار بيك قد إيه من آيات القرآن تخلي زوجتك طائعة لك قد إيه من القرآن يخلي الزوج صالح وحسن الخلق وراعي الأبناء وقد إيه يضع الله عز وجل في قلب الراعي من الرحمة في الرعية كل ده بسبب كلام الله من رحمة الله في كلامه إنه يعرفك بنفسه عشان تحبه وعشان تخشاه قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هو اللي علمك بالقرآن من رحمة الله في كلامه إنه يعرفك إيه اللي في الجنة ونعيمها عشان تحصل عليها وإيه اللي في النار وجحيمها عشان تبعد عنها ويعرفك الشياطين من الإنس والجن عشان تحذر منهم شوف من رحمة الله في القرآن إنك لما بتقرأ القرآن الشيطان بيبعد عنك من رحمة الله في القرآن إنك كل حرف بتقرأه بتؤجر عليه عشر حسنات من رحمة الله عز وجل بالقرآن إنه شفاء للصدور وشفاء للأبدان شوف ابن القيم رحمه الله بيقول وكلام الله الذي إذا نزل على الأرض لقطعها وعلى الجبال لهدها فكيف لو نزل على القلوب ولو نزل على الأبدان لسلمت من دائها ولشفيت من مرضها قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون شوف كمان ربنا بيكلمك في مواضع أخرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إن كل ليلة ربنا عز وجل بيتنزل في التلت الأخير من الليل وفي الرواية بعد التلت الأول من الليل ما يمشي ربنا بيناديك وبيكلمك سبحان الله العظيم ما أرحمه بخلقه مع غناه عنهم قال النبي عليه الصلاة والسلام يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وفي رواية من ذا الذي يسترزقني أرزقه من ذا الذي يستكشف الضر أكشفه حتى ينفجر الصبح في حديث آخر ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني كل ده كل ليلة من رحمة الله عز وجل إنه خلك مسلم قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قيل في تفسيرها أي بهذا الذي جاءهم من الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به تخيل بقى إن الموضع ده هو الوحيد في القرآن الذي أمر الله فيه عباده بالفرح تعال بقى شوف رحمة الله في صفاته في معاملته معاك صدق ابن القيم رحمه الله لما قال عجبت لمن عرف الله ولم يحبه ظنك إيه فرب يعملك على الحسنة بعشر أمثالها يذكرك إذا ذكرت يزيدك إذا شكرت يكفيك إذا توكلت عليه يعطيك إذا دعوته يرحمك إذا استرحمته إذا تقربت إليه شبرا تقرب منك ذراعا وإذا تقربت منه ذراعا تقرب إليك باعا وإن أتيته تمشي أتاك هرولا إيه الصفات دي إيه الرحمة دي سبحان الله تعال شوف هذه الصفات لله عز وجل الحديث الذي إذا تأملته تنفطر له القلوب وتدمع له العيون قال الله تعالى في الحديث القدسي إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا يا الله من يتقرب إلى من ومن يهرول إلى من يتقرب الخالق إلى المخلوق ويهرول ملك الملوك إلى عبد فقير صعلوك سبحان الله ما أرحمه وما أكرمه شوف ربنا بيذكر إزاي عباده الصالحين قال تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو في ملأ خير منهم وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة أنت تصورت ربنا إزاي بيذكرك هل تخيلت إن ربنا عز وجل بجلال وجهه وعظيم سلطانه يذكرك باسمك نعم يذكرك أنت باسمك بين ملائكته في الملأ الأعلى مين اللي بيذكرك الله الله الله الذي يذكرك فيا له من عظيم شرف وكبير قدر لا يعرفه إلا من عرف ربه وأحبه شوف بقى واحد من هؤلاء المحبين أبي بن كعب رضي الله عنه جاءه رسول الله فقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب يعني سورة البينة فأبي قال وسماني لك قال نعم فبكى بكى أبي رضي الله عنه قال يحيى بن معاذ الرازي يا غفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه سبحانه وتعالى فليس العجب من قوله فاذكروني ولكن العجب كل العجب من قوله أذكركم فليس العجب أن يذكر الضعيف القوي أو يذكر الفقير الغني أو يذكر الذليل العزيز إنما العجب كل العجب أن يذكر القوي الضعيف والغني الفقير والعزيز الذليل شوف رحمة الله بالكافرين إيه ده هو ربنا بيرحم الكافرين أيوة لكن دي رحمة عامة يشترك فيها الخلق كلهم الإنس والجن والبهائم يعني إيه يعني ربنا ممكن يرحم كفار إزاي بيطعمهم هي مش دي رحمة مش ممكن يموتهم من الجوع ممكن يقتلهم بعذابه وعقابه في الدنيا كلهم ولكن ربنا عز وجل بيديهم فرصة يمكن يسلموا يمكن يؤمنوا شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم هذه رحمته سبحانه بمن أشرك به فكيف رحمته بمن وحده وعبده وأطاعه وأحبه وأحب رسوله وجاهد في سبيله سبحان الله العظيم برحمة الله عز وجل بالطائعين منها أن الله عز وجل يصلي على المؤمن قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما منها مضاعفة الحسنات والأجور قال النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وفي أعمال ربنا عز وجل بينميها الأصحاب تخيل أنت تبقى عملت العمل ونسيته تصدقت مثلا بحاجة كده بسيطة أطعمت واحد لقمة اديت واحد شوية تمر صغيرين ونسيته لكن شوف ربنا عز وجل برحمته بيعاملك ازاي بيكبرها لك وينميها لك لدرجة انها توصل تبقى قد الجبل قال النبي عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل يربيها زي ما الواحد بيربي المهر أو الفرس الصغير بتاعه لحد ما يكبر كده شوف أنت بتعتني قد إيه بالمهر بتاعك شوف بقى أنت ربنا عز وجل بينمي لك العمل الصالح بتاعك قد إيه وأنت مش دريان من رحمة الله عز وجل بعباده إنه بيرحم قلوبهم سبحان الله يرحم قلوبهم قال النبي عليه الصلاة والسلام القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إيه رأيك هل يستطيع حد أنه يدخل على قلبك السرور هل يستطيع أنه يخرج من قلبك حزن أو غم هل يستطيع أنه يريح قلبك من عشق بيتعبك أو قلق بيؤرقك هل حد يستطيع أن يدخل في قلبك إيمان أو يخرج من قلبك كفر أعظم نعمة أنعم الله بها على النبي عليه الصلاة والسلام أن شرح الله صدره للإيمان وجعله نبيا قال تعالى ألم نشرح لك صدرك ربنا لما بيريد أنه يهديك يشرح صدرك للإيمان قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وكمان يخليك سعيد بالإيمان مبسوط فرحان قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه ومنها أن يحسسك بحلاوة الإيمان يحط حبه في قلبك قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ها إيه رأيك حد يقدر يعمل معاك كده حد يقدر يسعد قلبك هذه السعادة طب شوف مش ممكن تعيش مع حد وتحبه ويحبك وتبقوا سعداء مع بعض إلا لما ربنا عز وجل يحط الحب ده في قلوبكم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا حب ومودة بين الناس وبعضها والعكس بقى تماما في العصاة والمذنبين كل ما يعملوا معاصي تلاقي الغم والهم يبقى بينهم يبقى في قلوبهم والبغض والكره يبقى بينهم قال تعالى في النصارى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة تعالوا بقى نشوف رحمة الله عز وجل بالتائبين من ذنوبهم والعائدين إلى ربهم فإن التائبين قد انكسرت قلوبهم لعظمته وذلت جباههم لعزته وأتوه راجين رحمته ويخافون عذابه فما عسى أن تكون رحمة الله بهم سبحانه وتعالى شوف ربنا عز وجل بيقول إيه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة سبحان الله العظيم أتوه بذنوب فلما دعوه ورجوه غفر لهم وكأنهم لم يذنبوا ولما استغفروه عافاهم وتاب عليهم كأنهم لم يخطئوا شوف ازاي ربنا عز وجل مفتح لهم أبواب رحمته ليل ونهار لمين؟ ده للتائبين وللمذنبين عشان يتوب عليهم ويغفر لهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ومش بس كده ولكن كمان بيفرح للي بيرجع له بيفرح لتوبة التائبين واستغفار المستغفرين فرحا هو أشد من فرحة رجل وجد حياته بعدما عد نفسه من الأموات فرحة إحسان وبر ولطف مش فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة يعني كان معاه الدابة بتاعته جمل أو ناقة وفي زماننا الحالي زي سيارة عليها طعامه وشرابه وماله وكل حاجته وفي صحراء واسعة ليس له سبب نجاة من هذه الصحراء المهلكة إلا أنه يركب دبته وياكل من الطعام اللي عليها ويشرب من الماء اللي فيها لحد ما يخرج من هذه المهلكة تخيل بقى في وضع زي ده الدبة دي تجري أو تفقد الواحد يبقى فقد إيه؟ يبقى فقد حياته فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها قعد يدور عليها لحد ما يأس فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته في رواية قال اضطجع تحت هذه الشجرة حتى أموت أنام هنا لحد ما أموت شوف بقى اليأس اللي هو فيه وشوف الحزن اللي هو فيه شوف بقى تخيل لو لقى هذه الدبة وعليها الطعام والشراب أو لقى سيارته وفيها كل وسائل الرحم من طعام ومن شراب ومن نجاة يفرح قد إيه شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده جات له لحد عنده بخطامها مسك الدبة بتاعته وبعدين من شدة الفرح إيه اللي حصل له قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح الحديث ده صحيح في صحيح مسلم تخيل انت بقى ربنا يفرح أشد من فرح هذا الرجل بهذه الدبة سبحان الله العظيم ليه؟ لأن ربنا بيحب أنه يرحمهم أكتر ما بيحب أنه يعذبهم وبيحب أن يعفو عنهم أكتر ما بيحب أنه يؤاخذهم سبحان الله لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا فالله غني عنا وعن أعمالنا ولكن لمحبته سبحانه للكرم فإنه يحب أن يغفر وأن يغفر أحب إليه من أن ينتقم وأن يعفو أحب إليه من أن يعاقب ولهذا يفرح بتوبة الإنسان مش بس كده ده كمان بيبدل السيئات حسنات قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يعني انت بعد ما كنت مذنب وعندك سيئات من رحمة ربنا عز وجل لو تبت إليه يحول لك السيئات دي حسنات أيوه سبحان الله العظيم إيه معنى الكلام ده الكلام ده ليه معنيين المعنى الأول إنه يبدل لك أعمالك السيئة لأعمال صالحة قال الحسن البصري أبدلهم الله العمل السيء العمل الصالح وأبدلهم بالشرك إخلاصا وأبدلهم بالفجور إحصانا وأبدلهم بالكفر إسلاما وقال سعيد بن جبير أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات يعني بدل ما كان ليك أعمال سيئة بدأت يبقى ليك أعمال صالحة بدل ما كنت بتتكلم الكلام البذيء أصبحت تسبح الله وتذكر الله وتقرأ كلام الله بعد ما كان ليك صحبة سيئة يدلوك على الشر أصبح ليك صحبة طيبة يدلوك على الخير بعد ما كنت بتروح إلى أماكن الفسوق والعصيان أصبحت تدخل المساجد أصبحت تذهب إلى مجالس العلم بعد ما كان ليك علاقات مع فتيات سيئات أصبحت ترتبط بزواج حلال مع فتيات صالحات بعد ما كنت متبرجة أصبحت محجبة طيبة متسترة طيب ده المعنى الأول المعنى الثاني إن ربنا يغير لك السيئات نفسها في صحيفة سيئاتك إلى حسنات سبحان الله عشان كده جه في بعض الأثار إن عمر بن الخطاب كان بيقول للصحابة رضي الله عنهم أنا أكثركم حسنات قالوا ولما قال لأني كنت أكثركم سيئات فلما تبت إلى الله حول الله السيئات إلى حسنات إزاي السيئات هتتحول لحسنات يوم القيامة قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها يعني ذكروه بالمعاصي الصغيرة وسيبوا الكبيرة ذكروا بالكلمة البسيطة بالنظرة البسيطة وما تكلمهوش لا في القتل ولا في السرقة ولا في الكبائر فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا كذا وكذا ويبدأوا يذكروه فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر طب هو خايف من اللي هم بيتكلموا فيه ولا خايف من الكبير بقى اللي هم لسه ما اتكلموش فيه وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة مرة واحدة كل اللي ذكر بيه بقى حسنات يفرح ولا يزعل والله هو يفرح ويزعل يفرح إن ذنوبه دي اتحولت حسنات ورايح بقى الجنة آه بس هيزعل هيزعل ليه لأنهم ذكروه بالذنوب الصغيرة فأصبحت حسنات صغيرة وما ذكروهش بالذنوب الكبيرة العظيمة فما تحولتش لحسنات عظيمة فيبدأ بقى يجادل يتمنى أن يكونوا ذكروه بالذنوب العظيمة عشان تتحول تبقى حسنات عظيمة فيقول إيه فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها هنا ده أنا كنت عامل ذنوب ده أنا فاكر إن أنا عملت ذنوب كتير جدا لا لا أنا عارف كويس يحب ان هم يكونوا قد ذكروه بالذنوب دي عشان تتحول له حسنات يوم القيامة يقول أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحك حتى بدت نواجذه لحد ما اسنانه بانت عليه الصلاة والسلام سبحان الله العظيم عشان كده انت مش مفروض أبدا تيأس من رحمة الله لا تقنط أبدا من رحمة الله قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم عارف ابن مسعود قال إيه في الآية دي قال هذه أشد آية للفرح في كتابه أدلك على رجل أحمق أحمق الناس الذي يعصي ربه ويجافي خالقه من أجل عدوه وهو الشيطان وأحمق منه اليأس من رحمة الله القنوط من رحمة الله انت عارف اليأس من رحمة الله ممكن يعمل فيك ايه ممكن يخليك تعرض عن التوبة ممكن يجيب لك يأس فيخليك تتمادى في المعاصي شوف الرجل اللي قتل 99 نفس رايح عشان يتوب بيسأل رجل من الرهبان ألي توبة قال ليس لك توبة يا أسف من التوبة عمل فيه ايه قتله تمادى في المعصية قتله شوف ربنا عز وجل وهو بيدعوك للتوبة يقول إيه ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أنت عارف ممكن اليأس يزيد عند الإنسان لدرجة هو نفسه ما يتخيلهاش لحد ما ييأس من حياته يبقى عايز يتخلص من نفسه ينتحر والله في ناس اتصلوا بينا كتير ويقول لك أنا عايز انتحر أنا مش قادر أصبر أنا مش عايز أعيش في الدنيا دي بعد كل اللي عملته ده تفتكر ربنا يغفر لي تفتكر ربنا عز وجل يتوب عليا يا أخي سبحان الله العظيم أول حاجة اوعى تنتحر ليه؟ لأن ربنا رحيم بيك ربنا خلقك وعارف ضعفك عشان كده شوف ربنا عز وجل بيقول إيه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما تنتحر ليه هو أنت مالكش رب يغفر ذنبك ويفرج كربك ويزيل همك مالكش خالق يرحمك سبحان الله العظيم من ذا الذي دعاه ولم يجبه من ذا الذي سأله ولم يعطيه من ذا الذي تاب إليه ولم يقبله من ذا الذي توكل عليه ولم يكفيه من ذا الذي لجأ إليه ولم يؤويه تيأس تيأس من إيه سبحان الله العظيم أنت تقول بلسان حالك إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم إلهي إن أعرضت عني فمن ذا الذي يغفر ويرحم يا رب إن كثرت ذنوب عظيمة فلقد علمت أن عفوك أعظم إن كان لا يدعوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم دعوتك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت فمن ذا يرحمك ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وعظيم عفوك ثم إني مسلم أخي لا تيأسن فرحمة الله أعظم من ذنوبك لا تقنطن فمغفرة الله أعظم من معصيتك فالله يحب أن يرحم أكثر مما تحب أن ترحم ولا يمنعنك ما تعلمه من ذنوبك أن تدعوه وترجوه فإنك مهما فعلت فإنه يجيبك فقد دعاه أشر خلقه فأجابه لما قال الشيطان فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين أخي أحسن الظن بربك ما ظنك برب أدخل رجل الجنة قتل مئة نفس وأنجى رجلا من النار بدمعة من خشيته وأثقل ميزان رجل بتمرة وغفر لباغية من البغايا لأنها سقت كلبا سبحان الله عشان كده ربنا مش بس بيغفر لك ذنوبك وبيحب انك تتوب وبيبدل لك سيئاتك حسنات لكن بيسترك ويعاقب اللي يفضحك وكمان يعاقب اللي يقنطك من رحمة الله أبو هريرة رضي الله عنه قال لبعض أصحابه لا تقولن لرجل قط والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا قال أبو هريرة ذلك لأنه كان رجلان من بني إسرائيل واحد مجتهد في العبادة والآخر مسرف على نفسه بالمعاصي فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول يا هذا أقصر سيب الذنب اللي انت عليه اترك خطاياك فيقول الآخر خليني وربي وبعدين في يوم رآه على ذنب استعظمه فالطائع قال للمذنب ايه والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمع عند الله فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر أكنت بي عالما أكنت على ما في يدي خازنة اذهبوا به إلى النار قال فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ضيعته دنيا وآخرة يقنط الناس من رحمة الله سبحان الله العظيم في حد رحمته زي رحمة الله لا مفيش حد أبدا زي ربنا في أي شيء قال الله تعالى ليس كمثله شيء فليس كمثله شيء أيضا في رحمته إزاي رحمة الخلق مخلوقة فتوجد بوجودهم وتفنى بفنائهم أما رحمة الله عز وجل فإنها صفة ذاتية لا تفنى ولا تبيد قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حاجة كمان رحمة الخلق قليلة محدودة أما رحمة الله فقد وسعت كل شيء فكل يرحم على قدر قدرته فالناس يرحمون في حال دون آخر تبص تلاقي واحد يرحمك في مشكلة حصلت لك لكن ما يقدرش يرحمك في كل المشاكل يرحم القريب منه ما يرحمش الغريب عنه يرحم الحبيب وما يرحمش العدو أما رحمة الله عز وجل فقد عمت الخلق جميعا قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء في كمان فرق بين رحمة الناس ورحمة الله عز وجل وهو أن رحمة الناس بتختلط باللهفة والضعف فالأم إذا مرض ولدها تحزن وإذا غاب عنها تقلق وإذا مات هلعت ده من حبها ليه ورحمتها عليه النبي نفسه عليه الصلاة والسلام بكى وحزن لما ابن إبراهيم رضي الله عنه مات عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه فجعلت عين رسول الله تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله يعني أنت يا رسول الله بتبكي فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن الله سبحانه وتعالى يرحم في عظمة وكبرياء لا يحزن ولا يتألم ولا يبكي ولا يقلق ولا يتلهف بضعف فكل هذا لا يليق بالله عز وجل فإنه يرحم بقوة ويعفو عن قدرة ويغفر بعزة ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون احنا عرفنا ازاي رحمة ربنا تفتكروا ان في اسباب تمنع هذه الرحمة اه تعالوا نشوف بعض الاسباب اللي ممكن تمنع رحمة الله عن خلقه وبعدها برضه هنتكلم عن اسباب رحمة الله لخلقه بس تعالوا الاول نشوف ايه اللي ممكن يمنع الرحمة عن الخلق عشان نجتنبه اول سبب يمنع رحمة الله الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واحد كفر بالرحمن إزاي ربنا يرحمه طب أمال المشركين واللي هم فيه من النعيم ده آه دي رحمة عامة بيشتركوا فيها مع البهائم أما رحمة الله الخاصة بالمؤمنين تكون في الدنيا وكمان في الآخرة الجنة في الآخرة للمؤمنين فقط عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي وشوف رحمة ربنا بقى في الآخرة مش ممكن حد يدخل الجنة إلا برحمة ربنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل أحدنا الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة طب شوف بقى رحمة ربنا عز وجل وشفاعته شفاعة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين حتى في أهل النار فما من أحد يملك لغيره شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة الطويل ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون ثم يقال ادعوا الأنبياء قال فيجيء النبي ومعه العصابة والنبي ومعه الخمسة والستة والنبي وليس معه أحد ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا وقال فإذا فعلت الشهداء ذلك قال يقول الله عز وجل أنا أرحم الراحمين أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا قال فيدخلون الجنة وفي حديث آخر فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وفي رواية أخرى ثم يقول الله عز وجل أنا الآن أخرج بعلمي ورحمتي فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافه فيكتب في رقابهم عتقاء الله عز وجل ثم يدخلون الجنة دخل الأقرع بن حابس رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقبل الحسن ابن علي فقال له إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله ثم قال من لا يرحم لا يرحم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرحم الله من لا يرحم الناس من أسباب منع رحمة الله إن الإنسان يعذب الناس النبي عليه الصلاة والسلام معدي كده فرأى أبا مسعود البدري وهو ماسك عبد ليه وبيضربه بالكرباج فجاءه رسول الله من خلفه وقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام ربنا يقدر عليك أكتر ما أنت تقدر على الناس اللي تحت ولايتك قال أبو مسعود البدري يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار طيب الكلام ده فقط للمسلمين لا شوف العجيب حديث حكيم بن حزام رضي الله عنهما إنه مر على النصارى في زمن معاوية ولم يدفعوا الجزية ولقاهم محطوط عليهم زيت في الشمس وجلودهم بتحرقهم قال لهم مالهم دول قالوا له ما دفعوش الجزية نصارى كفرة فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا فخلوا سبيله حتى لو كفر أيوة سبحان الله العظيم لا مش بس كده ده كمان ربنا عز وجل من رحمته بالحيوانات بيعذب اللي يعذب الحيوان لو كانت حيوانات حقيرة أو حشرات صغيرة يعاقب الله عز وجل من يعذبه شوف مثلا النبي عليه السلام يقول عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض سبحان الله وشوف العجيب ربنا عاتب نبي عشان ننام يقول النبي عليه الصلاة والسلام نام نبي تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح وفي رواية فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة يعني نملة واحدة تقتل عشانها كل دول كنت قتلت نملة سبحان من لم تمنعه عظمته وكبرياؤه من رحمة الضعيف الصغير من خلقه حتى يعاتب نبيا له من أجل نمل سبحان الله العظيم إيه كمان من أسباب عدم رحمة الله للناس الاختلاف والفرقة الناس والمؤمنين إذا اختلفوا ترفع عنهم رحمة الله وجاء في الأثر الجماعة رحمة والفرقة عذاب فشوف من آثار الحرمان من الرحمة إن المتخاصمين لا يغفر لهم كل يوم اثنين وخميس يغفر لكل الناس إلا المتخاصمين قال النبي عليه الصلاة والسلام تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا منها أيضا حرمان الصحابة من كتاب كان النبي عليه الصلاة والسلام هيكتبه لهم لا يضل بعده أبدا في مرض النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته قال هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال بعض أصحابه إن النبي عليه الصلاة والسلام قد غلب عليه الوجع يعني مشفق على رسول الله وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله ففي ناس تانيين قالوا لا هاتوا ورقة النبي عليه الصلاة والسلام يكتب لنا كتابا لا نضل بعده فاختلفوا فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال لهم رسول الله قوموا عني ولم يكتب لهم هذا الكتاب ابن عباس يقول رضي الله عنه إن الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم انت عارف من الحرمان من الرحمة بسبب الخلاف إن ليلة القدر أخفيت عن عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين يعني اختلفوا فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت يعني ما أخبرهمش بليلة القدر تعالوا بقى كده سريعا نشوف إيه أسباب رحمة الله عز وجل أول هذه الأسباب الإيمان والإسلام والتوحيد قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما تاني سبب طاعة الله ورسوله قال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ثالث سبب اتباع القرآن الكريم قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون رابع سبب الإحسان قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح السبب الخامس تقوى الله تبارك وتعالى قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون شوف بقى السبب التالي لرحمة الله عز وجل واللي الناس ضيعته وقطعته مع انه من اعظم اسباب رحمة ربنا ايه هو صلة الرحم قال الله انا الله وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته وبتته اي قطعته فانظر أخي الكريم إلى هذه الشكوى المرة من الرحم المقطوعة إلى الله تعالى وانظر أتحب أن تكون من الواصلين للرحم أم من القاطئين له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرحم تقول يا رب إني قطعت يا رب إني ظلمت يا رب إني أسيء إلي يا رب يا رب فيجيبها ربها عز وجل فيقول أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك وفي رواية قالت بلى يا رب قال فذاك قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم من أعظم أسباب رحمة الله عز وجل إنك تبقى نفسك ربنا يرحمك وإنك تتتبع مرضات الله عز وجل وتسعى لرضاه والقربه سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يلتمس مرضاة الله ولا يزال بذلك فيقول الله عز وجل لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه فيقول جبريل رحمة الله على فلان ويقولها حملة العرش ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل السماوات السبع ثم تهبط له إلى الأرض إيه كمان من أسباب رحمة الله الصبر على الابتلاء لما تبتلى وتصبر تتنزل عليك رحمة الله عز وجل قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون واحد يقول لك طيب ليه لما ربنا رحيم بيبتليني وممكن أكون بتألم من هذا البلاء أقول لك أهو ده بقى من رحمة ربنا أهو ده من أعظم رحمات الله عز وجل ليه؟ لأن بالبلاء ربنا عز وجل بيغفر لك بيه الذنوب وبالبلاء ربنا بيرفع لك بيه الدرجات وبالبلاء ربنا يسكنك بيه فسيح الجنات تبقى رحمة ولا مش رحمة يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة واحد ابتلي في كل حاجة في جسمه وماله وفي ولده وبعدين غمس في النعيم غمسة واحدة فيخرج فيقال هل رأيت من بؤس يقول والله ما رأيت من بؤس قط شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد أدخله الله الجنة برحمته إياهم شوف العبد لما بيبتلى بموت ابنه فيحمد الله قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى لملائكته أقبضتم روح بن عبدي يقولون نعم يقول أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول أقبضتم صفيه من أهل الدنيا فيقولون نعم يقول وماذا قال عبدي يقولون حمدك واسترجع فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد انت هتقول بقى إن ده في الآخرة في الجنة لا وأقول لك وكمان في الدنيا ربنا عز وجل ممكن يبدلك خيرا منه في الدنيا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها تعرفين أم سلمة لما مات أبو سلمة قالوا لها قولي هذا الدعاء استرجعي يبدلك الله خيرا من أبي سلمة قالت فقلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة أول رجل مهاجر في سبيل الله قالت فصدقت رسول الله وقلتها فوالله لقد أبدلني الله خيرا منه لقد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب رحمة الله عز وجل إنك تكون رحيم القلب قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء وقال النبي عليه الصلاة والسلام حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس يعني كان بيعامل الناس بالدينار والدرهم وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر اللي ما معوش فلوس وما معوش قضاء الدين يقول لهم تجاوزوا عنه قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه سبحان الله العظيم فما أرحم الله مش بس بالبني آدمين لا ده كمان إيه ده ربنا غفر لبغية من بغايا بني إسرائيل عشان سقط كلب قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به أقول لك بقى على طائفة من رحمة الله عز وجل اللي بيرحم الخلق قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على المسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل والنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة آخر حاجة هناخدها في اسم الله الرحمن الرحيم الدعاء إزاي تدعي ربنا برحمته سبحانه وتعالى وتستفيد من هذه الرحمة العظيمة أولا تعال نشوف دعاء أيوب عليه السلام أنتوا عارفين النبي الله أيوب كان غني جدا وكان من الملوك وعنده قصور وعنده زوجات وأولاد وبعدين ابتلي في هذا كله هدمت قصوره ضاعت أمواله راحت أرضه مات زوجاته وأولاده وبعدين بدأ ابتلاؤه هو بقى في بدنه فبدأ يمرض لحد ما الروايات بتقول تساقط لحمه حتى أصبح جلده على عظمه ليس فيه إلا العصب تفتكر إيه اللي ممكن يفرج هذا الكرب ويزيل هذا الهم رحمة الله عز وجل فقط هي اللي ممكن تحل كل المشاكل وترفع كل البلاء سبحان الله العظيم فلم يجد إلا أن يسأل الله عز وجل برحمته الواسعة قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين لما نبي الله أيوب دعا الله برحمته وربنا عمل برحمته عمل فيه إيه أخرج له سبب الشفاء من الأرض فشرب فبرئ من كل مرض في داخل بدنه واغتسل فبرئ من كل مرض في خارج بدنه ورجع له شبابه ورجعت له صحته وربنا عز وجل رجع له أمواله وقصوره لا مش بس كده ده كمان ربنا عز وجل رجع له أهله وأولاده اللي ماتوا وكمان زيهم سبحان الله شوف ربنا لما بيقول وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين شوف بقى رحمة ربنا عز وجل حتى في الطريقة اللي ربنا عافى بيها نبي الله أيوب وهو بيغتسل ربنا عز وجل بعت له مطر من ذهب جراد ذهب نازل جنب أيوب عليه السلام فنبي الله أيوب بياخد من الذهب وعمال يحط في التوب بتاعه فناداه الله وقال له يا أيوب ألا تشبع فقال أو يشبع أحد من رحمتك يا رب وفي رواية قال ألم أكن أغنيتك عن هذا فيقول ولكن لا غنى لي عن بركتك سبحان الله العظيم وأيضا من الأدعية مما يحبه الله عز وجل إنك تذكره باسميه الرحمن الرحيم في الفاتحة وده من دعاء الثناء والحمد ربنا بيرد عليك بقى شوف ازاي قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل من رحمة ربنا عز وجل إنه بيحب إنك تدعوه وتسأله قال ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب عشان كده ما تجيش تقول إيه اللهم ارحمني إن شئت وتستغني كده في الدعاء لازم يبقى قلبك جامد لازم تسأل ربنا وانت طمعان في رحمته ذليل لعزته ضعيف لقوته فقير لغناه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في المسألة فإنه لا مستكره له وفي رواية وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له وشوف بقى النصيحة اللي النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاها لفاطمة رضي الله عنها وهو يقول لها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين شوف المؤمنين وهم بيتوسلوا لأرحم الراحمين بيقولوا إيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وشوف المؤمنين وهم بيسألوا الله عز وجل المغفرة وهم بيقولوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قالوا واغفر لنا هيغفر لنا ذنوبنا لا تعاقبنا عليها قالوا وارحمنا أي لا تعيدنا مرة ثانية إلى الذنوب وشوف أصحاب الكهف لما تركوا قومهم وآووا إلى الكهف قال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا شوف ربنا عز وجل بيقول وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وفك أسرنا واستر عوراتنا وآمن روعتنا وارفع قدرنا ويسر أمرنا ونور قبرنا اللهم ارحم عبادك اللهم ارحم المستضعفين اللهم ارحم المستضعفين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات عربية الإسلامية بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته